بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين
احنا وصلنا لأول الإصحاح ستة خلصنا خمسة قبل كده بيبدأ في إصحاح ستة بكلمة فماذا نقول أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة دي بيقولها ليه لأنه في الإصحاح اللي قبلها والآية رقم عشرين اللي هي قبل الأخيرة على طول بيقول حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا احنا في صح ستة والآية دي موجودة في صح خمسة والآية عشرين حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا فبيقول معنى كده بيسأل سؤال استنكاري يعني معنى كده ان احنا نبقى في الخطية عشان تكسر النعمة ويرد بسرعة يقول ايه حاشا يعني ما ينفعش ايه حكاية لما تزيد الخطية تزيد النعمة دي دي معناها ربنا بيقول لك ما تستكترش خطيتك عليا الانسان المليان بالخطايا انا هديله نعمة تمسح له خطاياه ولو زادت الخطايا هزود النعمة ولو زادت الخطايا قوي قوي قوي هزود النعمة قوي قوي قوي مانيش هعجز عن اني اغسلك من خطاياك لكن معنى كده انت حضرتك عايز النعمة تزيد تقول خلاص فرصة بقى ازود خطاياي عشان ربنا يزود نعمته لا دي طبعا تبقى نوع من الاستهانة والاستهتار بالله عامل زي ايه لما في طفل بيمسخ خدومه والدته تقعد تغسلها مرة واثنين وثلاثة وتزود المسحوق بتاع الصابون دوت عشان يزود النظافة لغاية ما تطلع الحاجة نظيفة ولو كان هدومه نظيفة ما هياش متوسخة قوي هتاخد منها مجهود قليل فكأنها بتقول له فين يا ابني هدومك اللي وسختها قال لها يا ماما دي رميتها لانها باظت باظت ليه يا ابني انا هقدر انضفها لك تنضفيها ازاي قالت له هزود مجهود وهزود صابون وهيبقى هيطلع نظيف فيرجع يقول طب كويس ما دام ماما عندها الامكانيه دي انا همرمط نفسي في الطين بقى لا طبعا دي استهانه بالمجهود فربنا بيقول انا هديك نعمه ما تخافش تعالى اقول خلاص ما دام انت عندك نعمه همرمط نفسي في الخطيه واجي لك لا يزعل بقى حاشا أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة حاشا ده مبدأ يبقى مرفوض وبعدين يقول نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها إذا كنا احنا المسيحيين متنا عن الخطية طبعا هيفسر دلوقتي ازاي متنا عن الخطية في الآية اللي بعدها ازاي نعيش بعد في الخطية ازاي ازاي ناخذ نعمه ربنا المخلصه والمطهره والمقدسه الى التمام نتخذها عله في ان احنا نزود خطايانا مين يقول الكلام ده للاسف هناك بعض الطوائف غير الارثوذكسيه بتقول هذا الكلام يقول للناس انت بالايمان تخلص اعمل عايز تعمله خلاص انت الان ليه ضميرك متشكك ليه انت ليه عايش في ضمير عمال يقول انا خاطي وانا وحش ما تقولش انا خاطي وانا وحش قول انا بنعمة المسيح مبرر طب واللي انا عملته المسيح بيمسحه لك اوتوماتيك يعني من غير توبة يقول لك لا بالنعمة انتم مخلصون يعني اعيش في الخطية حاجة غريبة قوي نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها المسيحيون مدعوون لحياة مليانة بالطهارة والنقاوة والبر ولما يغلط الواحد بسرعة يقوم من النوع اللي هو ما يستريحش للخطية انتوا عارفين زي ايه تخيلوا قلتها لكم قبل كده تخيلوا ان في صنايعي لابس الاوفرول وشغال تحت عربية بيشحم وبيشيل وبيحط وطين ايده مليانة بالشحم وهدومه مليانة بالشحم ووشه مليان بالشحم ده لا يتأثر لو جاله حبة تراب يعفروا جسمه يقول ما هي مطينة مطينة يعني ه- حصل ايه لكن لما يكون واحد بقى شغال شغلانة بتاعة الياقات المتنشية وقاعد على مكتب وهدومه مكوية ونظيفة و- وجزمته متلمعة وناس محترمين هيجوا يقابلوه لو بس في حبة تراب كده على المكتب يزعق وينزعج ويجيب الفراش انت يا ابني سايب الدنيا كده موسخة ليه ففي واحد الخطية ما بتفرقش معاه ما يحسش بيها فهو طبيعي مطيب وفي انسان تاني يبقى حساس جدا لاقل غلط هنا عمنا معلمنا بولس بيقول المسيحيين لازم يكونوا من النوعية بتاعت الحساس دي أقل حاجة تزعجهم ال- الأشرار يتقال عنهم يشربون الإثم كالماء يعني تفرقش معاه والإنسان القديس البار ما يستحملش الخطية يقولوا عنه الآباء القديسين تعبير في منتهى الجمال والدقة يقول لك هدم لمح الفكر هدم لمح الفكر مجرد الفكر يلمح يكون هو هدمه لأنه ما يستحملش النقاوة والصفاء اللي هو فيه ما يستحملش العقارة بتاعت الخطية التاني بقى اللي عايش في الطين دوت يقول لك يا عم بطين ولا غسيل البرك يعني مش بتفرق معاه نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها ازاي نستصغها ازاي نقبلها ونعيش فيها وبعدين يشرح لنا ازاي متنا عن الخطية يقول ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت يبقى دي المو... اللي مات عن الخطية معناها انه اندفن مع المسيح في المعمودية المعمودية بالنسبة لنا هي موت وحياة موت عن الخطية وحياة جديدة مع الله كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية ولذلك كنيستنا بت- بتصر بأن المعمودية لازم تكون بالتغطيس هتبقى دفن ازاي وهي ح- من غير تغطيس احيانا بيعتبرونا يعني تفيهين ونيجي في الهيفا نتصدر يقول لك يا عم تفرق ايه تغطيس من الرش تقول له ما دام ما تفرقش انت ليه بتخالف ما الانجيل نفسه بيتكلم عن التغطيس ليه تخالف انت مخك كبير وبتعتبر ان التغطيس زي الرش خلاص هودنا وخليها تغطيس لأن العملية مش هيبقى ليها معنى ولا قيمة بدون الدفن ده إيه معنى إن مية تترش على إنسان؟ أخذ بركة طب وإيه معنى إن واحد يتغطس؟ لا دي معنى كبير بقى إنه هيندفن مع المسيح حسب نص الإنجيل فنحن اعتمدنا لموت المسيح بمعنى إن إحنا اتحدنا معاه في موته ودي هيقولها كمان شويه فدفنا معه بالمعمودية للموت طبعا للموت الذي ماته المسيح من أجلنا يعني إيه؟ يعني المسيح مات من أجل العالم كله ولكن للأسف مش كل العالم هيستفيد من هذا الموت مين اللي يستفيد؟ اللي بيآمن إن المسيح مات من أجله واللي بيبرهن على هذا الإيمان إنه يشترك مع المسيح في موته ما هي الطريقة اللي نشترك مع المسيح في موته حاجة من الاثنين إما يموتونا بالاستشهاد وإما لو ما فيش الفرصة دي يروح ربنا عامل لنا بديل اللي هو إيه المعمودية عشان كده لو جه واحد وثني من غير ما يتعمد وأعلن قال أنا مؤمن بالمسيح فراح مموتينه من غير ما يتعمد يدخل السماء ليه لان اسمها معمودية الدم هو ده اللي مات مع المسيح بالحقيقة احنا ما بنموت مع المسيح في المعمودية بالمثال والشهيد بالحقيقة فإذا حبينا نستفيد من موت المسيح لابد أن نشارك المسيح في هذا الموت وهو ربنا حط لنا الوسيلة السهلة في الكنيسة إن احنا نتغ- نتغطس في ال- في المية ثلاث مرات يبقى دفنا معه بالمعمودية للموت شوف بقى بقية الكلام الجميل حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة يعني إيه جدة الحياة؟ ها؟ يعني الحياة الجديدة جدة الحياة يعني ممكن تلاقيها في الإنجليزي جايز يكون كده newness newness of life تبقى الحياة الجديدة كما أقيم المسيح من الموت بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة معناها الحياة الجديدة التي أخذناها بعد المعمودية يجب أن يكون السلوك فيها على مستوى مجد الآب والمسيح أقيم بمجد الآب يقول لك هكذا على هذا النمط نسلك نحن أيضا في الحياة الجديدة بمجد الآب ده فقولوا لي أي مجد يكون هناك لو كنا عايشين في الخطية ما هو المجد الذي نقتنيه من الزنا أو من السرقة أو من الطمع أو من الغضب أو من القتل إيه المجد اللي ناخده لكن تعال شوف المجد في الطهارة في البساطة في الحياة المنورة في محبة الآخرين في خدمة الآخرين أدي ده المجد فقال إحنا دخلنا في المعمودية متنا ماتت فينا الظلمة وماتت فينا الميول الرديئة للخطية يلا بقى نسلك في الحياة بطريقة تمجد الآب كما أن المسيح قام بمجد الآب لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته إذا كنا متحدين معاه في شبه موته هنبقى متحدين معاه أيضا في قيامته بس هنا التعبير جميل في دقته لما قال من جهة الموت شبه الموت لكن لما اتكلم عن القيامة اتكلم عن القيامة بحقيقتها ليه شبه الموت لأن المسيح مات فعلا على الصليب وسفك دمه احنا في المعمودية مش بتسفك دمنا ولا بنموت ونفارق الحياة فقال الدفن في المعمودية على شبه موت المسيح لكن هناخد النعمة ان احنا نقوم قيامة المسيح الحقيقية شوفوا الجمال الله من جهة الموت قال لنا هديكم تشتركوا معايا في شبه من جهة القيامة قال لكم هتشتركوا معايا في قيامتي بالحقيقة الحاجة اللي فيها تعب شالها وادانا الشبه بتاعها والحاجة اللي فيها مجد اداها لنا ايه بحقيقتها لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته يبقى الذي يحرك سلوكياتنا والبر اللي احنا بنعيش فيه ان احنا دايما بنفكر في حكاية ان احنا قمنا مع المسيح الخطية موت كل ما يجي الشيطان يحاربني بخطية اقول له لا روح ده انا حاليا قمت مع المسيح والقائم مع المسيح لا يخطئ يعيش في البر بتاع السماء لكن لو لو غلطت وقعت اروح قايم على طول اقول لا انا ما يصحش أ- انام وارنخ في الخطيه ان سقطت ايه اقوم لا تشمتي بعد ان سقطت اقوم في لحظتها عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيه كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه حكاية الإنسان العتيق دي ليها قصة طويلة جدا في رسالة روميا وهناخدها بالتفصيل في إصحاح 8 لو قلبتوا كده صفحة بس هتلاقوا صفحة إصحاح 8 بيتكلم على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي فيها كلام بالتفصيل عن الإنسان العتيق وكيف يموت في المعمودية لكن على الأقل نعرف دلوقتي إن أنا كل واحد فينا فيه إنسانين إنسان عتيق يعني قديم دوت مات واندفن في المعمودية وإنسان جديد اتولد في المعمودية الإنسان العتيق ابن آدم وحواء والإنسان الجديد ابن الله الإنسان العتيق ولد لكي يموت والإنسان الجديد ولد لكي يحيا إلى الأبد قال الإنسان العتيق مولود حسب الجسد والإنسان الجديد الذين ولدوا ليس من شيء جسد ولا مشيئة رجل لكن من إيه؟ من الله الإنسان العتيق ساعة لما اتولد كانت راسه لتحت ووشه للأرض أي طفل بيتولد كده الوضع الطبيعي للولادة يعني والإنسان الجديد ساعة ما يتولد في المعمودية يبقى راسه لفوق ووشه إيه؟ للسماء عشان كده بيقول الإنسان العتيق قد صلب معه كلمة صلب معه خلت بعض الناس يفكروا إن إحنا اتصلبنا مع المسيح على الجلجزة في ناس بتعلم بهذا التعليم والكنيسة مش موافقة عليه يعني إحنا اتصلبنا مع المسيح فوق الجلجزة نقول لهم لا ما حصلش وأنا كنت فين ساعة ما المسيح اتصلب ده لو كان المسيح اتصلب وأنا كنت جواه ساعتها يبقى أنا ليا وجود سابق عن ميلادي واي واحد فيكم يبقى كان موجود قبل ما يتولد ده كلام مش مظبوط وكان يبقى الجسد الذي علق على الصليب مليان بالخطايا ده المفروض ان يكون بلا لوم مش الذبيحه كده امال ايه اللي حصل اللي حصل ان المسيح صلب لوحده يقول ضغط المعصره ايه وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد وبعدين ادانا فرصة ان احنا نشترك في هذا الصليب وناخد نصيبنا فيه بس امتى لما نتعمد يبقى الايتين لما يتحطوا ورا بعضيهم يشرحوا بعض لما يقول انساننا العتيق قد صلب معه حط بين قوسين كده جملة تفسيرية بالمعمودية انساننا العتيق قد صلب معه بالمعمودية زي ما قال في الآية اللي قبلها لكن الإنسان اللي ما تعمدش مازال بيعمل فيه الإنسان الإيه؟ العتيق ما عندوش حاجة اسمها إنسان جديد إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية هنا برضو معلمنا بولس بيفرق ما بين تعبيرين الجسد اللي احنا عايشين بيه دوت ده جسد مقدس واحنا بنحترمه وبنحبه ولما الواحد فينا بيموت بنجيبه في الكنيسة بمنتهى الاحترام والمهابة وبنصلي عليه وناخده ندفنه بكل وقار ولما يكون واحد زيادة بس شوية في القداسة بندفنه في الكنيسة أو بناخد جسد وبعد كده نحطه في أنابيب والناس تاخد منه بركة يبقى الجسد محترم لكن هنا بيتكلم عن حاجة تانية اسمها جسد الخطية ليبطل جسد الخطيه يعني الشهوات والرغبات والإرادة المنحرفة والميول الرديئة كل دي اللي بتتصلب ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية يعني عايز يقول الإنسان الطبيعي اللي مولود من آدم وحواء بس ما اتولدش من الله الجسد بتاعه جسد خطية كل اللي فيه ميول رديئة وشهوات منحرفة وحاجات مش م... ما ترضيش ربنا فعشان احنا مش هنقدر نعيش بهذا الجسد على الارض وب... وبواسطته نقدر نخدم ربنا ونرضيه قال طب هات الجسد دوت نحطه في المية بتاعت المعمودية الخطية اللي فيه دي تدبل وتموت عشان ما يبقاش بعد كده فرصة للجسد انه يغلطك فتبقى مستعبد للخطيه وبعدين يقول لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية يعني ايه دي المعنى الأولاني تخيلوا ان في واحد عليه دين او عليه قضية وهيحكم عليه بالسجن ولسه القضية بتتداول في المحكمة وحددوا لها جلسه مش عارف يوم ايه في شهر مارس وجه النهارده توفى القضيه دي يحصل لها ايه؟ فصل يجي المحامي يجيب لهم شهاده وفاه بتاعه الراجل المتهم خلاص يبقى القضيه قضية سقطت لان المتهم مات الذي مات قد تبرأ من الخطيه واخدين بالكم؟ الحاجه الثانيه المعنى الثاني تخيلوا ان انا جسدي مليان بالشهوات والرغبات الوحشه وبعدين مت هل الجسد الميت دوت يشتهي ويبقى فيه رغبات؟ ما خلاص مات. كل ال- الرغبات اللي فيه حصل لها ايه؟ ماتت. لا العين هتشوف ولا الودن هتسمع ولا اللسان يتكلم ولا اعضاؤه تتهيج ولا في حاجه خلاص بقى ميت. فالذي مات قد تبرأ من الخطيه. طب انا هستنى لغايه لما اموت واتبرأ من الخطيه ويبقى الرصيد بتاعي مليان بال- بالوحاشه وما ادخلش السماء طب ما تيجي من دلوقتي اموت جسدي هموته فين بقى في المعموديه خدين بالكم عشان كده القديس غرغوريوس النيسي اسقف نيسي قال المعموديه قبر وام قبر وام بندفن فيها الانسان العتيق ويتولد فيها انسان جديد الانسان الجديد بقى ما فيهوش الصفات الوحشه بتاعت الجسد الخطيه دي الذي مات قد تبرأ من الخطيه انا مت في ال- في المعموديه ففي حاجتين حصلوا ان الخطايا السابقه للمعموديه تسقط بمفهوم المحكمه تسقط ملهاش وزن ونمرة اتنين الجسد اللي كان فيه خطية دبل لأنه مات وقمت بجسد جديد اللي هو مخلوق حسب الله في البر والقداسة وموتي في المعمودية بيستمد قوته من موت المسيح ما هواش موت وهمي ده أنا أخدت قوة الموت عشان المسيح مات من أجل على الصليب فخلاني انا في المعموديه مت بالحقيقه عن الخطيه فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه اللي معاه كتاب متشكل يشوفها لنا سنحيا ولا سنحيا ها سنحيا سنحيا خلاص ماشي فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه زي ما أخدنا نعمة إن إحنا نموت معاه هيدينا نعمة إن إحنا نعيش معاه طبعا الذي يحيا مع المسيح هيحيا في الخطية مش ممكن أنا هديكم مثل افرضوا في ولد أخلاقه بايظة وعامل العمايل وبعدين جبنا قلنا له يا ابونا الواد ده شوف له شغلانه شوف له صرفه بقى فقال له طب تعالى معايا النهارده انا رايح الدير تعالى معايا اخده في ايده وراحوا مع بعض الدير قضوا يوم ورجعوا في اليوم دوت الواد هيشرب سجاير ه- هيعمل حاجات غلط قاعد طول الوقت مع ابونا فمستعيبها يعني لامم نفسه مختشي ولكن لما يرجع ممكن ينفكر كل الكبت اللي كان عايش فيه طول النهار هي هينفجر لكن ايه رأيكم كمان لو هو ابونا قال له طب بيت معايا نعيش مع بعض بكره وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده هيبتدي هو كمان ايه ياخد على حياة البر والقداسة و- وينسى الخطية طب ايه رأيك لما يكون واحد عايش مع المسيح هتلاقي بقى ايه كل ما يجي الشيطان يحاربه حاجتين هيحصلوا الواحد فينا يختشي لأن المسيح موجود وذات نفس الشيطان يختشي لأن المسيح موجود شوفوا أساسا بداية الإصحاح عمال يقول هنعيش في الخطية ولا ما نعيش عمال بيحط لنا حاجات تقول لنا لا ابعد عن الخطية إن إحنا متنا عن الخطية إن إحنا تعمدنا إن إحنا هنعيش بمجد الآب في الحياة الجديدة وإن إحنا اتحدنا معاه في موته هنتحد معاه في قيامته وإن الإنسان العتيق اتصلب وجسد الخطية مات وإن إحنا عايشين الآن مع المسيح عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا لا يسود عليه الموت بعد اوعى تفكر المسيح ممكن يموت تاني طب دي معناها ايه دي معناها يا اللي عايش مع المسيح اوعى تقول انا عايش مع المسيح وانت ميت في الخطيه المسيح عايش حي قائم ملوش دعوه بالموت فازاي تدعي انك عايش مع المسيح وانت لسه ميت في الخطيه نمرة اتنين المعنى الثاني انت يلي المسيح مات من اجلك عشان يفديك من الخطية واخدك معاه في حياة البر لو تغلط تاني عشان المسيح يموت تاني مش هيموت تاني هتضيع منك الفرصة المسيح مش هيموت تاني هي مات مرة واحدة لو سمحت استفيد بهذه المرة لأنك لو دست على دم المسيح واستهنت بيه وعملت خطايا مؤملا أن المسيح يموت مرة تاني من أجلك مش هيحصل لا يسود عليه الموت بعد لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها لله يبقى احنا كمان لازم نموت عن الخطية مرة واحدة دي اللي هي معمودية واحدة عشان كده المعمودية ما تتكررش وبعدين الحياة اللي نحياها بعد الموت دوا نحياها لله عارف يعني يحياها لله نفسي شعبنا يعيش في هذا الإحساس أنا عايش لربنا يعني إذا اشتريت أكل بشتريه عشان خاطر ربنا هيجي ياكل عندنا إذا اشتريت عزال هشتري عشان المسيح هيسكن عندنا إذا واحد اختار زوجة عشان المسيح يبقى في وسطهم هو عايش لمين؟ عايش لربنا زي ما قال أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا وزي ما قال إن عشنا لرب نعيش وإن متنا لرب نموت وإن عشنا وإن متنا فلرب نحن وقال ان المسيح مات من اجل الاحياء علشان بعد كده الاحياء ما يعيشوش لانفسهم لكن للمسيح الذي ايه مات من اجلهم فيبقى احنا متنا عن الخطية مرة واحدة في المعمودية زي ما المسيح مات مرة واحدة دي الآية رقم عشرة وكمالتها الحياة اللي هنعيشها بعد المعمودية هنعيشها لله زي ما المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات ملوش دعوة بقى إيه بعيشة الأرض زي ما قال لنا وعلمنا بولس في رسالة فيليبي إن كنتم قد قمتم مع المسيح فإيه فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا يعني خلي بالك انت فيك آآ آآ شكلين او او جزئين فيك حاجة ميتة وفيك حاجة حية الشيء الميت هو الخطية والشيء الحي هو حياتك مع الله يعني ايه ميت وحي هديكم مثل يشرحها تخيل ان في واحد متعور مثلا في ايده والجرح حي مش التعبير ده بنستخدمه الجرح حي لما يكون الجرح حي الواحد ما يستحملش يقرب حد ناحيته يبقى مزند كده تندر لما حد يجي يقرب ناحيته يبقى فيه ازعاج لكن ايه رايك لما الجرح دوت يدبل مش بنقول التعبير ده يدبل ما يبقاش حي فلما تيجي تلمسه طب ما اي واحد يمسك اي حته فينا ما يحصلش حاجه فبيقول كده هل أنت جسدك حي للخطية يعني أقل مؤثر يثير الجسد هل انت جسدك حي للخطية اقل اثارة تثيره سواء شهوة او غضب او غيره ولا انت جسدك ميت من جهة الخطية بحيث مهما جه الشيطان يلمس عليه ولا يتأثر يجيب لك منظر وحش تقرف منه بينما المنظر ده كان ممكن يجنن حد تاني جننه خليه ما ينامش الليل يجيب لك كلمة نابية تخلي واحد غيرك يهيج ويميج ويقتل عشان خاطر الكلمة دي وانت تحتملها بكل ايه تقول في ايه ما جراش حاجة واحد زلت لسان انا هاخد له على الكلمة حرام ده راجل كويس الله يجيب لك كلمة اصعب منها تلاقي نفسك برضه انت مفوته لانك جسدك مات من جهة الخطية ما هواش مزند ما هواش تندر ما هواش اقل حاجة تأثر فيه فاحنا فينا جانب ميت وجانب حي ما هو الجانب الميت احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا في المسيح يسوع ربنا نبقى احياء بقى عارف دي معناها ايه لما نيجي نصلي تلاقي نفسك مصحصح قوي متفاعل ومندمج ومتاثر طلعت السماء وجنبك واحد تاني زهقان وملان حاسس ان الدنيا اتاخرت قوي وابونا طول عايزين نمشي ده ميت من جهه ربنا واللي قاعد زهقان دوت لما تجيب له صوره وحشه ولا كلمه وحشه يصحصح قوي معاك وينتبه ويندمج ويدخل في الجو بتاع الخطيه فجسده صاحي من جهه الخطيه وميت من جهه الله تعالى نعمل درس كتاب ناس قاعده منتبهه جدا ومنسجمه ومتابعه وبيمسك الكتاب وبيطلع ايات ويسال ويشرح وبتاع واحد تاني يقول هيخلصوا امتى فهل انا الجانب اللي ميت فيا ايه والجانب الصاحي ايه واخدين بالكم طبعا من ساعه المعموديه الجانب المظلم هو اللي, اللي مات واتولد فيا الجانب المضيء بتاع الله لكن طول ما انا عايش حاجة من اتنين إما بكمل إماتة الإنسان العتيق بفطسه وبحيي الإنسان الجديد وإما بعمل العكس كل ما هو حلو فيا بطفيه وكل ما هو وحش فيا عمال إيه أنميه وفي الآخر هيبان بقى يقول لك فين الإنسان العتيق تقول له يا رب ده مات من زمان يقول لك نعما أيها العبد الصالح الأمين ادخل إلى فرح سيدك واحد تاني يقول له فين الانسان الجديد يقول له ما انا موجودته من زمان انا اللي موجود دلوقتي هو ايه العتيق اللي بيفرح بالحفلات والسهر والمزاج والاغاني والدلع والخطيه هو ده اللي بيسعدني طب والقداس ممل والكنيسة سخيفة وربنا شديد وكل حاجة وحشة ناحية ربنا يقول له ايه تبعدوا عني اني لا اعرفكم انت ضيعت الانسان الجديد إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. كلمة لا تملكن الخطية يعني ما يصحش إن الخطية تملك على جسدكم المائت. خلي الجسد ميت. تخليهوش حساس وصاحي أوي لكل حاجة. لكي تطيعوها في شهواته. يصحش. خلي بالك هنا لا تملكن الخطية معناها بيقر ان الخطية موجودة في الجسد بس ميتة ودبلانة وما هياش ليها سيادة لكن واحد فينا لما يأثر مع ربنا بيخلي الخطية ايه تصحى تاني وتملك إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية ايه بقى الاعضاء اللي ممكن تقدم الات اثم عندك العينين عندك الودان عندك اللسان اصعب عضو يجيب خطيه عندك الفكر عندك الاعضاء الجنسيه كل الاعضاء دي بقدمها بر ولا اثم يقول لك ولا تقدموا اعضاءكم الات اثم للخطيه بل قدموا ذواتكم لله كاحياء من الاموات كنتم ميتين وقمتم وأعضاءكم آلات بر لله العينين تشوف ربنا والودان تسمع صوته واللسان يقول كلامه ويقول تسبيحه والجسد كله يبقى مقدس للمسيح يبقى أعضائك آلات بر هو مش معلمنا يعقوب قال في رسالته إن اللسان ممكن نستخدمه في تمجيد اسم الله ونستخدمه أيضا في لعن الناس وقال لك ما يصحش يبقى عين واحدة يطلع منها مية مرة ومية عذبة فأنت بتقدم أعضائك آلات إثم للخطية ولا آلات بر لله فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة جميلة يعني بيشجع يقول لك أنت خايف من إيه خايف من سطوة الخطية مش هتقدر عليك أنت الآن في نعمة النعمة بتسندك مش ناموس مش قانون بيحكمك لكن انت تحت نعمة النعمة ترفعك فوق القانون فالخطية طبيعيا مش هتسودك الا اذا كنت انت اللي ايه هتديها الفرصة تسودك تبقى الغلطة غلطتك فماذا اذا اذا كنا تحت النعمة يعني هنخطئ لاننا لست تحت الناموس بل تحت النعمة حاش انت عارف ايه دي معناها فاكرين لما قلت لكم على حكاية الناموس والنعمة انه بدون الناموس ما كناش نعرف الخطية فجبت لكم المثل بتاع لما يكون الشارع one way قبل كده ما كانش one way فانت داخل طالع فيه حدش يقول لك بتعمل ايه جم قالوا لا ده اتجاه واحد فانت راجع من شغلك كده قال لك مخالفة مخالفة ايه يا عم يقول لك اصل في قانون جديد من النهارده ان الشارع ده اتجاهه كده بس طب انا باجي كل يوم معلش قبل كده هاخد حاجه والنهارده حاجه انت عشان عديت كده النهارده هندفعك غرامه 500 جنيه فاصبح الناموس القانون الجديد دوت بيزود الخطا وبيمسك عليا اخطاء جديده وبدل ما بي- بي- بيبررني وينظمني اصبح بي- بيقفشني طب انا دلوقتي مش تحت الناموس انا تحت نعمه فتحوا الدنيا وقال لك امشي براحتك طب عشان امشي براحتي اخبط في الناس وموتها واقول الحمد لله رفعوا قانون المرور اصبح كل واحد ماشي بمزاجه ما هو ماشي بمزاجه بس ما يأذيش حد صح كده وما ما يعملش اخطاء وتمشي زي مثلا لاحظوا دي مثلا اللي فيكم بيسافر بره مفيش حاجه اسمها عسكري مرور فيش دي مش موجوده يعني في اشاره مرور حمراء بيقفوا قدامها حتى لو شارع فاضي اول ما تبقى خضراء يمشي واخد بالك طبعا لو واحد من من بتوعنا هنا سافر في الحتت دي وقعد يبص مفيش عسكري مرور يروح كاسر الاشاره وماشي يقول لك نحن لسنا تحت الناموس احنا في النعمه لا مفيش عساكر طب ما انت غلطت وعملت اخطار واخد بالك لا احنا رفعنا الناموس لان الناس اصبحت على مستوى وعي تخليها تمشي صح خد بالك انت عارفين هنا في مدار رمسيس عشان يخلوا الناس تمشي في اماكن مرور مشاة جايبين كتيبة من العساكر بيمنعوا الناس بالعافية ان هم يمشوا في وسط العربيات طبعا دي لا يمكن تلاقيها بره امتى يرفعوا الكتيبة دي لما الشعب نفسه يعي ان الصح كده فيمشي في الصح فنرفع الناموس بقى في نعمه بقى اه اول ما يبقى في نعمه بقى ن- ن- نهرجل بقى ما ايه لازمه النعمه نرجع تاني للناموس ما دام النعمه مش هتفيدك نرجع للناموس واخدين بالكم فبيقول فماذا اذا انخطئ لاننا لست تحت الناموس بل تحت النعمه حاشا ما ينفعش ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذين للذي تطيعونه انت لما تقدم نفسك بتطيع شيء معين او شخص معين صرت عبد ليه فانت لو بتطيع الله هتبقى عبد لله حاجة تشرفك لكن لو طيعت الخطية هتبقى عبد الخطية هو اما للخطية للموت او للطاعة للبر فماذا تفضل ان تكون عبدا للخطية للموت ولا عبد للبر للمسيح فشكرا لله شوف بقى الجملة التشجيعية دي أنكم كنتم عبيدا للخطية سابقا يعني ولكنكم دلوقتي أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها التعليم المسيحي اللي استلمناه وكلمة استلمناه معناها مش مكتوب ولكنه معاش حياة شفناها وبنقلدها أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها وإذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر طالما أعتقنا من الخطية من يوم المعمودية بقينا النهاردة مديونين للمسيح وعبيد للمسيح ونعمل البر من أجل المسيح أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم كلمة إنسانيا يعني بالمفاهيم البشرية هكلمكم دلوقتي بالمفاهيم البشرية من أجل ضعف جسدكم يعني من أجل آه، إن أنتم مش قادرين تدركوا الأمور العالية اللاهوتية الكبيرة ه- هنزل لكم شوية وأتكلم بالطريقة الإنسانية إيه بقى؟ كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم زمان قبل المعمودية هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة لأنكم لما كنتم عبيد للخطية بقى كنتم أحرار من البر كنت عبد للخطية فأنت حر من جهة الحاجات اللي فيها بر وعمل الله لا أنت بتيجي كنيسة لا أنت بتصوم لا أنت عليك التزامات روحية عايش في إيه حرية بس بتاعت خطية هوافقك يعني شايف هنا بيقول أنا بكلمك على مفاهيم البشرية يعني هوافقك على دي في الآية 21 يقول له طب فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن لأن نهاية تلك الأمور هي الموت استفدتوا إيه من الأيام اللي كنتوا عايشين فيها في الخطية وأحرار من البر استفدتوا إيه أخدتوا إيه من النجاسة أخدتوا إيه من الطمع أخدتوا إيه من الرياء أخدتوا إيه من كل السلبيات الرديئة الأمور التي تستحون بها الآن إن الواحد يتكسف يقولها لأن نهاية تلك الأمور هي الموت وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية شوف الفرق لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرار من البر لكن ما كانش ليكم فخر ما كانش ليكم ثمرة ما كانش ليكم حاجة تبقى لكم النهاردة اعتقتم من الخطية فبقيتم عبيد لله شوف المقارنة بقى تقول لي طب ايه يعني؟ ما انا قمت من ساقية وقعت الطاحون كنت الاول عب- عبد للخطية النهارده عبد لله كده كده انا عبد اقول لك بس اعمل الكومباريزون ده بقى لما كنت عبد للخطية وحر من الله استفدت ايه لكن اديك النهارده انت حر من الخطية وعبد لله ايه شكلها بقى لكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية يعني ايه دي يعني الآن مرحليا هتاخد نعمة القداسة وفي النهاية هتاخد حياة أبدية زي ما يكون واحد بيعمل خطة ويقعد يقول لك احنا على آخر 2004 نكون حققنا كذا دي المرحلية على آخر 2005 نكون حققنا كذا لكن على مدى 20 سنة هنكون حصلنا كذا فبيقول لك دي خطة خطة بمنهج علمي انك هتحقق اهداف مرحلية وعندنا هدف نهائي الاهداف المرحلية انك انت تحقق القداسة وانت على الارض والهدف النهائي انك تاخد الحياة ابدية ليه بقى لان اجرة الخطية هي موت ده اللي كان عبد الخطية واما هبة الله فهي حياة ابدية للمسيح يسوع ربنا أجرة الخطية موت عشان كده عبد الخطية يموت هبة الله يعني عطية الله المنحة بتاعته هي حياة أبدية